بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول سبحانه لا نحصي ثناء عليه هو كما اثنى على نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه له مقاليد السماوات والارض والذين كفروا بايات الله اولئك هم الخاسرون سبحانه سبحانه ما اعظم شانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير واشهد ان سيدنا وعظيمنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الامي الذي علم المتعلمين وثقف المثقفين وبعد امتداد للحديث النبوي عن الطب العلاجي لسيد الاولين والاخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والامر هنا نتكلم ان شاء الله عن الحجامه والحجامه وردت فيها احاديث كثيره فنذكر منها عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان في شيء من ادويتكم خير ففي شرطه محجم او شربه عسل او كيه نار غير اني لا احب ان اكتوي بالنار هذا الاحاديث اخرجه ابو داود والامام احمد في مسنده و عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة الحجامة أو شربة من عسل أو لدعة بنار توافق الداء غير أني لا أحب أن أكتوي بالنار رواه البخاري ومسلم وقال صلى الله عليه وسلم خير ما تدويتم به الحجامه أخرجه الشيخان والنسائي عن أنس رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري اللي هو العود الهندي أخرجه البخاري عن أنس رضي الله عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدواء الحجامة أخرجه البخاري والإمام أحمد في مسنده وقالت سلمى خادمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا وقال له احتجم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نعم العبد الحجام يذهب الدم ويخفف الصلب ويجلو البصر رواه الترمذي وابن ماجه ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحجامه تنفع من كل داء الا الهرم فاحتجموا اخرجه الديلمي عن ابي هريره رضي الله عنه ورواه البخاري ومسلم الحجامه كما وردت في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما سقناها ومما اكدها رسول الله في هذه الاحاديث تدل على انها دواء وتدل على انها تزيل الداء ومن الغريب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وصف الحجامه قد يتساءل متسائل ما هي الحجامه الحجامه هي نوع من انواع كاسات الهواء اللي احنا كنا بنستخدمها زمان كانت تستخدم في الريف لكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدد مواضع هذه الحجامة وابتدأ الأمر لما كنا بنتكلم في الحجامة من فترات في الطب الحديث كانوا بيقولوا ده نوع من أنواع الرد أو الردة إلى الخلف وليس فيها نوع من أنواع التقدم حتى جاء الألمان بالذات والولايات المتحدة الأمريكية وابتدت تستخدم مدارس الحجامة وابتدت تبقى في مدرسة مشهورة جدا في ألمانيا وسموه الفاسك والولايات المتحدة الأمريكية سموه الكابينج آه، الحقيقة ابتدت الأمور آه، تعود لأن طالما أن في آه، مدارس طبية عالمية ابتدت تتكلم في الأمور يبقى احنا في هذه الحالة ممكن نتكلم فيها ومحدش هيقعد يهاجمنا ويقول ان دي ردة وان هي دي نوع من انواع التخلف الحقيقة من الغريب ان هم ابتدوا يتكلموا فيها عن شفاء كثير من الامراض التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما انهم اخذوا النقط اللي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ان الكلام ده هم خدوه من التراث العربي والتراث الصيني لكن كوني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر هذه الاماكن بالذات نقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الكلام بنور النبوه وجاء بهذا العلم من قبل ربه قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم ثلاثا واحدة على كاهله الكاهل اللي هو ما بين الكتفين عظمة الكتفين كده الكاهل هو الجزء اللي بينهما واثنين على الأخدعين الأخدعين اللي هم عرقان على جانب العنق والأخدع هو شعبة من الوريد اللي هم ورا الودنين كده ورا كل ودن في حاجة نازلة من إيه من الدماغ ومن الرأس هم دول اللي بنسميهم الأخدعين هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وبكده يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضح لنا مواقع الحجامة فقال على الأخدعين وعلى الكاهل في هذا الحديث ودي النقط اللي ابتدوا بيها الفسق في ألمانيا واللي ابتدوا بيها الكابينج في الولايات المتحدة الأمريكية وقد وردت روايات مختلفة عن أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم والحجامة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم لنفسه على كاهله وعلى أخدعيه هذا الحديث أيضا رواه البخاري ومسلم واحتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم من شقيقة اللي هو الصداع النصفي ورواه هذا الحديث البخاري واحتجم الرسول صلى الله عليه وسلم من أثر سم الطعام الذي أكله من شاة يهودية خيبر واحتجم عليه الصلاة والسلام على وركه من تعب كان به روى الحديث البخاري ومسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يوضح لنا أهمية الحجامة يقول ما مررت ليلة أسري بي بملئ من الملائكة إلا كانوا يقول يا محمد عليك بالحجامة أخرج هذا الحديث ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال ضعيف قال سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بحجامة الأخدعين والكاهل أخرجه ابن ماجه وإسناده أيضا ضعيف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالحجم حتى ظننت أنه لا بد منه أخرجه الديلمي عن أنس رضي الله عنهما وهناك حديث آخر ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد عن صهيب قال رواه الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالحجامة في جوزة القمدوحة اللي هي نقرة القفاء فإن فيها شفاء من اثنين وسبعين داء يعني بمعنى أن الحجامة في نقرة القفاء تنفع في جحظ العينين وكثير من الأمراض ومن ثقل الحاجبين والتجربة تقول أن حجامة نقرة القفا يعني تحت قفا الإنسان في النقطة كده اللي الواحد بيمشي فيها في نص القفا في نقرة بتبقى موجودة تشفي فعلا من أمراض الرأس وجحوظ العينين وثقل الحاجبين وتزيد من قوة البصر ويظل الحديث اللي هو عليكم بالحجامة في نقرة القفا فإن فيها شفاء من 72 داء يظل هذا الحديث لفترة طويلة آه، ونحن آه، نسمعه وبقضية الإيمان وبأن المصطفى صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى نأخذ هذا الحديث كقضية مسلم بها ولا أحد فينا بحث من المسلمين في هذا الحديث وإنما جاء علماء الألمان اللي كانوا سموا هذا بالغسك وواحد فيهم آه، نشر بحث وأيده آخر وأيده ثالث وقال إن نقرة القفا الحجامة فيها دايما هي بتلي الغدة النخامية وإن نقرة القفا بيمر فيها 72 هرمون آه، من الغدة النخامية يروح لبقية أجزاء الجسم وللغدد الصماء ولذلك أي خلل في أي هرمون يؤدي إلى داء ولذلك ال- الحجامة في نقرة القفا يؤدي إلى الشفاء من 72 داء داء العلماء الألمان الثلاثة اللي ذكروا هذا وصدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال عليكم بالحجامة في نقرة القفا فإنها تشفي من 72 داء الواقع ان الحجامه في نقره القفا ان رسول الله ذكر انها تشفي من 72 داء الكلام ده من ستة شهور فقط يعني خمس شهور وشوية ابتدى العلماء الألمان الثلاثة ينشروا بحثهم ويقولوا إن بينزل منها أو بينزل في المنطقة دي 72 هرمون اللي جاي من الغدة النخامية اللي بيشغلوا الجسم وبيشغلوا الغدد الصماء الأخرى وقالوا إن أي خلل في هذه المنطقة يؤدي إلى ظهور داء ولذلك هي مسؤولة عن 72 داء هذه المنطقة ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر هذا الشيء احنا خدناه واستنينا انه غيره يثبت صدق آه، ما قاله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ولذلك ذكر ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في عدة أماكن من قفاه بحجم بحسب ما اقتضاه الحال واحتجم في غير القفا برأي حسب ما اقتضت الحاجة إلى ذلك لذلك الأمل المضيء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنة من سنتي آه، قد أميتت بعدي كان له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص ذلك من أجرهم شيء وهذه السنة الشافية من كثير من الألام أرجو من الله تعالى أن تكون خيرا لنا جميعا فهي وإن كانت حياة لسنة سيد الأولين والآخرين فإنها حياة للأحياء وإنها شفاء أيضا من الأسقام ومن الأمراض التي انتشرت في العصر ال- الماديات والتي لم يوجد لها شفاء للآن الحجامة لكي آه، نوضحها ببساطة إن الإنسان في دورة شريانية وفي دورة وردية وفي دورة تاني اسمها دورة لمفاوية ووجدوا إن الدورة الشريانية لو فرضنا الشرايين كلها وحطيناها جنب بعضيها الشرايين الكبيرة والشرايين الصغيرة والفروع وحطينا دي كلها جنب بعضيها لقوها تصل إلى الشمس وتنزل إلى الأرض أربعين مرة والإنسان لو جابوا الخيوط الحامض النووي اللي موجود في كل خلية من خلاياه ورصوها جنب بعضيها تلف الكرة الأرضية تماما آه، ولذلك كون ان مجرد الشرايين توصل للشمس وتنزل الى الارض أربعين مرة ده بيفكرنا بحديث الامام علي كرم الله وجهه داؤك منك وما تشعره ودواؤك فيك وما تبصره تحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر نعود الى تفسير الحجامه إيه التفسير كده ببساطه ان في دوره شريانيه في دوره وريديه اللي هي الدوره الطرفيه وفي دوره لمفاويه الدوره الليمفاويه دي بتاخد ايه بتاخد نواتج تكسير الخلايا آه، فدي بيصرف فيها الجسم يعني كل شيء بيتكسر جوه الجسم بيصرفه في الدورة الليمفاوية أحيانا آه، بيحدث سدد في أي منطقة من هذه المناطق أول ما يحدث سدد يبدأ المرض يظهر ولذلك العرب زمان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سألوه عن هذه الحجامة قال إنها تشفي من الأخلاط وكلمة الأخلاط في ذلك الوقت معناها أن هناك من الأمور اللي بتختلط مع بعضها يعني معناها أنه سدد آه، زي ما احنا بنقول دلوقتي في الدورة الليمفاوية طب لما بنيجي نحتجم في هذه المنطقة والاحتجام معناه ان احنا بنشفط هواء ودلوقتي ابتدوا يعملوها بأكواب والأكواب لها أنبوبة من الجانب والأنبوبة من الجانب بيتحط فيها خراطيم والخراطيم بتتوصل إلى جهاز شفط والجهاز الشفط بيبقى محدد آه، قدرة الشفط بتاعته وبتتعامل بالأسلوب الطبي وأصبحت الصين بتنتج أدواتها وبتبيع الشنطة بتاعتها وألمانيا برضو بتنتجها وأمريكا دلوقتي بتنتجها ولذلك آه، زي ما احنا قلنا بتذهب بالأخلاط فببساطة هي بتسلك الأماكن اللي حدث فيها انسداد فالدورة الليمفاوية تبتدي تمشي آه، الدورة الطرفية اللي هي دورة ال- الوردية تبتدي تمشي فالأخلاط أو الأشياء أو الأجزاء المتراكمة تبتدي تنصرف فيزول المرض ويشفى منه الإنسان ولذلك عندما نسأل الآن لماذا نتكلم عن الحجامة احنا تركنا كثير من تراثنا الطبي بل نسيناه ومن هذا التراث الحجامة وما يقال الآن عن الحجامة في الغرب بلغة الغرب وما تم من إنشاء المعاهد المتخصصة في دراسة هذا النوع من العلاج ودراسة نظرياته يجعل المؤمنين منا يقولون سبحان الله وسبحان الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفحات الإنترنت في الألفية الثالثة وسنة رسول الله بتحيا في الولايات المتحدة الأمريكية في المعاهد المتخصصة وسنة رسول الله في الحجامة تحيا في معاهد المتخصصة في ألمانيا وغيرها وها هو ال- الغرب يزحف وراء العلاج آه، بالسنة النبوية دون أن يشعر وكان الأولى بنا والأقدر إن إحنا اللي نزحف وراء الزاحفين آه، خلف سنة الحبيب المصطفى يعني كنا إحنا الأول الأقدر إن هناخد بيها وإحنا اللي ننشرها لكن إحنا أخذنا بيها دلوقتي بعد ما الغرب تكلم فيها وأخذها من سنة سيد الأولين والآخرين ومن الغريب إن أول إعلان عن الحجامة في الولايات المتحدة الأمريكية قالوا نقطها هي الأخدعين والكاهل اللي احتجم بهم أول احتجام رسول الله ثم بعد ذلك تكلموا عن الحجامة في نقرة القفا اللي بتشفي 72 داء آه، بيقول الأطباء العرب أن الحجامة تكون عند الحاجة يعني مش أي إنسان يعملها ويمكن أن تكون في أي وقت لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حددها في يوم السابع عشر ويوم التاسع عشر ويوم واحد وعشرين من الشهر العربي يبقى هذه الأيام بالذات يعني إيه الحكمة في هذه الأيام هو وجد من فترة أن هناك علاقة بين ضوء القمر وبين المد والجزر في الإيه في البحار والأنهار يعني كل ما ضوء القمر يزداد اكتمالا كلما يزيد المد والجزر في البحار والأنهار وبما أن الإنسان اليافع البالغ تركيبه بيزيد عن 80% ميه فبما أن البحار والمحيطات في تمام كمال القمر وتمام كماله في زي اليوم دي الأيام 17 و19 و21 فبيزيد المد والجذر في البحار وبالتالي المية اللي موجودة فينا 80% أو أكثر في الإنسان البالغ بتزداد ولذلك أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه في هذا الوقت بقى بدل بيزداد المد والجزء يبقى يزداد الانسداد اللي موجود أو الأخلاط اللي موجودة ففي هذه الحالة عندما تزيد ونعمل حجامة يبقى فيها صرف كامل وانفتاح للصرف الكامل ولذلك الحديث بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام الثلاث أيام البيض اللي هم صيام يوم 13 و14 و15 اللي هم تمام كمال القمر قال من صام هذه الثلاثة أيام كان حقا على الله أن يرويه يوم الظمأ في هذا الحديث إعجاز كبير جدا لأن ثلاث أيام دول لما القمر بيتم فيهم بيزيد المد والجذر في البحار يبقى برضه بيزيد المد والجذر في مية الإنسان اللي هي مكون من أكثر من 80% وبالتالي يزيد جموح الإنسان فلما يزيد جموح الإنسان رسول الله أوصانا بالصوم ولذلك كان الجزاء من جنس العمل ولذلك كان حقا على الله أن يرويه يوم الظمأ الحقيقة كثير جدا من الناس بيقولوا ان احنا نعمل حجامة في اي وقت انما اصلحوا الايام ما اخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم والثابت علميا ان عمل الحجامة في الليالي القمرية انجح منه في الليالي غير القمرية وعملها في الايام التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقق نجاحا ولعلي استطعت ان اشرح هذا لأن المد والجذر بيكون في الإنسان اللي مكون من أكثر من 80% مية على أعلى قوة فبالتالي يزيد السدد اللي موجود ويبقى الحجامة تطلع كل الأخلاط اللي موجودة كان الأمر يتطلب إن إحنا لازم نبحث عن قواعد الطب الإنساني لأنه لا شك أن لكل أمر من أمور الطب لابد أن يكون له قواعد فلكي نجعل الطب ناجحا ويسمى حق حقا طب التعامل مع الإنسان فلا بد أن نحترم قواعد جسمه فالجسم البشري يمتلك إمكانيات طبيعية قوية جدا لأنه بناء الله سبحانه وتعالى فمثلا القلب بينبض مئة ألف مرة كل أربعة وعشرين ساعة وبيضخ ست لتر من الدم عبر ستة وتسعين ألف ميل من الأوعية الدموية وهذه الست لترات من الدم تحتوي على أربعة وعشرين تريليون خلية وسبعين مليون خلية تضاف لأن سبعين مليون خلية بيحصل فيها استبدال بيستهلكها الطحال والجسم يكون غيرها مرة أخرى وده كل ثانية سبعين مليون خلية يتم فيها يعني من الدم إحلال وتجديد درجة حرارة الجسم 37 درجة مئوية يحافظ عليها في هذا المستوى أربعة مليون فتحة تهوية وهي دي اللي تعتبر جهاز التكييف الكبير لهذه الماكينات أو المدينة الصناعية اللي هو الإنسان المترامية الأطراف الرئة بتمد الجسم بالأكسجين الجهاز الهيكلي بيتحرك بإعجاز محكم ليتحرك الإنسان بهذا الشكل الرشيق المعجز الخلية أصغر ما في الجسم تعمل بتكنولوجيا تتفوق بها على كل وحدات العالم التكنولوجية لأن الفاقد فيها من الطاقة الفاقد في أي ماكينة في العالم أو أحدث ماكينة في العالم الفاقد بيصل إلى 20% الفاقد في الخلية لا يصل إلى 2% وبتوجد آلاف المركبات في الخلية من الكروموسومات والجينات والميتوكوندريا والإنزيمات والهرمونات وإن آلاف العمليات الحيوية اللي بتجرى داخل الإنسان وهو لا يدري لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجري هذه الأمور بقدرته وبحكمته كثير جدا من الناس بيتكلموا يقول لك ده ذكاء فطري يعني ايه ذكاء فطري يعني جاء من الطبيعة لا الله خالق كل شيء وهذه صناعة الله سبحانه وتعالى ولذلك في خمسة وسبعين تريليون خلية بتعمل لمدة ستين أو سبعين سنة وتجري في سلاسة متناهية الأمر هنا اللي احنا قلنا قبل كده ان الضفيرة الوراثية أو الشفرة الوراثية عشرة في المية شغال وتسعين في المية منها فراغ ووجد أن عملية الإحلال والتجديد في هذه الضفيرة الوراثية بيحدث كل سبع سنوات يعني كل سبع سنوات آه، نشيل العشرة في المية اللي شغالين آه، خلاص بقى دول خدوا دورهم ونعمل إحلال بعشرة في المية تاني فيبقى معنى ذلك ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال عمر امتي بين الستين والسبعين يبقى كل سبع سنين بنعمل احلال لعشرة في المية من الشفرة الوراثية او الضفيرة الوراثية يبقى معنى ذلك ان انا بولع عشرة في المية من مفاتيح النور وتسعين في المية مطفي لما اجي بعد سبعين سنة يبقى انا في هذه الحالة استهلكت المية في المية لاني لما اجي اقول آه، آه، العشرة في المية بعد سبع سنوات يبقى لما اجيب واحد سنه ستة وخمسين سنة آه، ستة وخمسين سنة على سبعة يبقى استهلك آه، تمن مرات تمن مرات يبقى فاضل اتنين اللي هي عمر أمتي بين الستين والسبعين في سن السبعين يبقى استهلك مية في المية من الضفيرة الوراثية وقاعد الفترة الأخيرة ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما آه، أوصانا بهذا ومنكم من يرد إلى أرذل العمر أوصانا أن احنا نحافظ على هذه الضفيرة الوراثية آه، باستخدام زيت الزيتون وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ائتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة التوافق اللي بيتم بين كل أجزاء الجسم آه، لابد أن الإنسان يبص له كده على اعتبار أن هو شيء يأخذ بالألباب والإنسان لا يستطيع أن يحصيه يعني آه، إحصاء شكة الدبوس بتاعت علماء ال cybernetic علماء ال cybernetic اللي هم العلماء اللي بيبحثوا في ازاي ال- الالياف العصبيه بتوصل اشارات للمخ والمخ يترجمها ويبعتها للاماكن فوجدوا ان شكه الدبوس الانسان ماشي عفويا كده ودبوس يشكه فجاه فتجد انه بيسحب ايده بسرعه جدا فوجدوا ان شكه الدبوس عشان تصل آه، خلال ال- الالياف العصبيه وتصل إلى المخ ويترجمها المخ ويبعتها للمكان اللي تشكيت فيه الدبوس عشان يخليك تستجيب بالحركة الإرادية وتشيل إيدك بسرعة هذا الكلام وجدوه إنه بياخد واحد على مليون من الثانية دول علماء ال cybernetics ولما حبوا يحكوه علميا وقالوا ان احنا هنجيب ICs ونحط الكترونيات فوجدوا انهم نظريا عشان يحاكوا شكة الدبوس ويودوها الى الحاسب الالي عشان يترجمها وجدوا انهم هيملوا صحراء كاليفورنيا آه، بهذه الالكترونيات ووجدوا ان عشان توصل شكة الدبوس الى الحاسب الالي عشان يترجمها بعد احنا ما نبرمجه ويعيدها لقوها هتاخد 120 دقيقة ذهاب و120 دقيقة إياب وهذا الإنسان صناعة الله ما فيه من هذه الأمور ولذلك الإنسان بيملك آه، مقدرة فائقة على إعادة ترتيب نفسه مع كل المشاكل الكونية ولذا فلا بد من تشجيع هذه القدرة اللي هي آه، قال عنها الإمام علي داؤك منك وما تشعره ودواؤك فيك وما تبصره تحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر ولذلك الإمام علي له تفسير في هذا قال الإنسان إذا سما به عقله وبص كده هيجد إن في سبع فتحات آه، في وجهه تمثل السماوات السبع الفتحتين العينين وفتحتين الأنف وفتحة الفم وفتحتين الأذنين دول يمثلوا السماوات السبع وقال على ال- اليدين والرجلين وفتحة السرة وفتحة القبر والدبر دول يمثلوا الأراضين السبع ولذلك ألتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر هذه الأمور أن احنا بنقول آه، فيها لسبب عشان كله نعود إلى موضوع الحجامة ونفسره التفسير العلمي آه، السليم اللي ابتدى يأخذ حظه عند الأجانب ونتعرف ونكون واضحين مع أنفسنا ونقر بقول سيدنا علي بن أبي طالب الذي ذكرته آه، يبقى إذا سيدنا علي بيقول علينا إن إحنا صناعة الله اللي دلوقتي الأجانب بيقولوا عليها إن الإنسان آه، يعني well organized بيقولوا well organized system يعني نظام آه، يعني منظم آه، تنظيما حسنا لا يمكن ان هو يحاكيه هم مش قادرين يحاكوا او يحاكوا خليه واحده من خلايا الانسان إذا فنحن في حاجة إلى منظومة طبيعية جديدة أو تعديل كبير للمنظومة التي نعيش فيها وحقا ال- المثل الإنجليزي يقول كثير من الدواء آه، هو عبارة عن السموم بعينها وإحنا اقترفنا هذا الخطأ وابتدينا ندخل الكيماويات المصنعة والمخلقة في أجسامنا والكميات المصنعة والمخلقة في أجسامنا مشكلتها إنها طالما إنها أشياء لم يوجدها الخالق سبحانه وتعالى في الطبيعة مشكلتها إنها بتشغل المراكز النشطة أو مراكز الاستقبال في الخلايا وتظل شغلاها وما تتركهاش فكل الإنسان ما ياخد دواء كل المراكز النشطة بتاعت الخلايا بتاعته ما تتسكر وتتملي لحد ما تتقفل تماما يبقى ما فيش دواء ينفع وده اللي بيسموه آه، يعني جزء منه سموه التأقلم على الدواء وجزء منه سماه ال ال يعني الإدمان للدواء وما إلى ذلك من الأمور ولذلك كان علينا أن احنا نعيد الأمر آه، في هذه الأمور ونعود إلى طب آه، سيد الأولين والآخرين المصطفى صلى الله عليه وسلم ولذلك الدارس لموضوع الحجامة اللي بيسموه إما ال فاسكينج في ألمانيا الفاسك أو ال cupping في الولايات المتحدة يستطيع ببساطة أن يحدد ويميز نقاط العمل ويقول أنها لا تختلف كثيرا عن نقاط عمل النظرية الصينية في العلاج بالوخز بالإير- بالإبر ولا تختلف هذه النقاط كثيرا عن نقاط العلاج بالضغط يعني في أهل التبت آه، في نقط كده بيقولوا إن دي نقط الطاقة بيضغطوا عليها آه، ودي اللي ابتدى يتبعها الأوروبيون في ذلك في آه، الوقت الحاضر وهناك في الحقيقة نظريات متعددة لعمل هذه النقاط هي نظرية قديمة لكنها متجددة بتقول إن الجسم يحتوي على 12 قناة أساسية وأربع قنوات فرعية وهذه القنوات بيجري فيها طاقة آه، مغناطيسية وطالما هذه الطاقة تجري في يسر وبلا عوائق فإن الإنسان يكون في صحته وعافيته أما إذا حدث أي اضطراب في مجرى هذه الطاقة فإن المشاكل تبدأ في الظهور وعلى مسار هذه المسارات الكهرومغناطيسية توجد نقاط هذه النقاط في حالة اضطراب صحة الإنسان تضطرب كهرومغناطيسيا وتعطي إشارات لأجهزة خاصة تدل على أنه حدث في هذه المناطق آه، نوع من الخلل أو ضعف المقاومة ولكل نقطة من هذه النقاط بالقياس لها بيقيسوها دلوقتي بإلكترود وجهاز كده بيعمل ذبذبة آه، يقدروا يحددوا آه، نوع المقاومة أو نقط الضعف الخاصة فمثلا أمراض الكبد لها نقاطها وذات دلالات خاصة وأمراض القلب لها دلالات خاصة والضغط والسكر والروماتيزم وخلافه هذه النقاط بالإضافة إلى كونها نقاط دالة على مشكلة صحية في الجسم أو في مكان معين في الجسم فهي أيضا تسمى نقاط التقوية ونقاط التقوية دي زي محطات التقوية يعني أنا بأرسل آه، يعني آه، كهرباء من مكان وباجي في نقط حاجة ان التيار هيسقط مني بحط محطات تقوية فإذا حدثت مشكلة في محطات التقوية وجب على المتخصصين التعامل معها بالطريقة المناسبة وبذلك يتم تقوية التيار مرة أخرى في الشبكة حتى تعود الشبكة الكهربية إلى سابق عملياتها ودي النظريات اللي هم وضعوها دلوقتي وقالوا إن هي نظريات الحجامة اللي هم دمجوا فيها ال- ال- العلم الصيني أو الكلام الصيني مع الكلام بتاع أهل التبت مع الأوروبيين آه، لكن آه، لما رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم وقال إنها بتشفي من الأخلاط يبقى معنى ذلك ان في المناطق اللي بيحدث فيها اي مشكله هو عباره عن نوع من انواع ال- السدد اللي موجود ولذلك آه، يعني لما رسول الله قال تشفي من الاخلاط الحقيقه آه، نعود بقى للطب القديم لان كلمه الاخلاط دي كانت آه، يعني شائعه في الطب القديم آه، آه، زي ما احنا قلنا ان الدورة الشريانية بتروح بتدور والدورة الوالدية بتتبعها وبعدين الصرف بتاع الخلايا بيتم في الأوعية الليمفاوية فلما بيكون سدد بالظبط كده زي حوض في البيت بيصرف مية وحصل فيه سدد لو آه، المية ابتدت تنزل فيه يبقى الماء هيفيض وينزل على الأرض وبالتالي لابد إن احنا بنجري ونسلك هذا الحوض يعني ببساطة كاملة هي شفاء من الأخلاط عشان نسلك الصرف بتاع الخلايا ولذلك هو ده اللي خلى سيد الأولين والآخرين يقول لي عليكم في يوم ال17 ويوم ال19 ويوم ال21 التفسير العلمي قالوا إن قد يكون لها مفعول مسكن يعني النقاط اللي احنا بنستخدمها ممكن يكون لها مفعول مسكن وجد ان بعض النقاط اللي موجوده في نقط الطاقه ديت او في مسارات الطاقه فعلا الضغط عليها آه، يعمل تاثير مسكن آه، يفوق استعمال كثير جدا من المسكنات الكيميائيه وهذا المفعول المسكن بينتج من ارتفاع آه، مقدره تحمل الأمل- الالم مقدره تحمل الالم بعد التعامل مع النقاط المنشودة وجد ان بالتحليل الكيميائي ان الجسم بينتج آه، بالتعامل مع هذه النقاط مادة ال- آه، الاندورفين او الاندورفين ينتج مادة الاندورفين ودي مادة مسكنة يعني معنى ذلك ان هذه النقاط الخاصة بالتسكين بتنتج الافيونات الطبيعيه الاندورفينات الطبيعية اللي ربنا جعلها فتزيد من إنتاجها وبالتالي يبقى لها الأثر المسكن في بعض النقط آه، بتعمل آه، مفعول مهدئ وجد ان التعامل مع هذه النقاط يخلي الانسان يهدأ وقد يذهب في آه، سبات عميق وده اللي بيفعلوه في- بالذات في يعني آه، الطيران ال- آه، السنغافوري آه، دايما آه، لما تكون رحلة طويلة بيطلعوا عدد من البنات الصغيرين عارفين هذه النقاط في آه، القفا بتاع الإنسان بيدوسوا عليها يخلوا الناس يناموا لمدة ربع ساعة لحد الأكل ما يتحط يبدأوا آه، يبقى ي- ينتشروا تاني ويدلكوا أماكن تانية فالإنسان يصحى من هذا النوم يلقى نفسه إن هو ارتدت إليه عافيته تماما ففي آه، نقاط لها مفعول مهدئ تخلي الإنسان يروح في سبات عميق ولذلك استخدام هذه النقط آه، في الحجامة ناس واحد بيشكو من إن هو ما بيجيلوش نوم بالليل كانوا زمان بيقولوا ان في هرمونات مسؤولة عن النوم عظيم لكن استخدام الحجامة بيسلك الأمور وبالتالي تعود الأمور وتعود الإندورفينات ولما تعود الإندورفينات الإنسان ينام كويس وجد إن في بعض النقاط لها مفعول توازني التعامل معها يعيد الاتزان مرة أخرى والاتزان ده يعيده في الجهاز السمبتاوي واللاسمبتاوي وفي الوقت نفسه هذه النقاط بتعيد التوازن في الجسم وبتخلي تخفض ضغط الدم المرتفع وترفع ضغط الدم المنخفض وتزيل الاضطرابات الهرمونية للرجال والنساء على السواء باستخدام هذه النقاط ولذلك سميت نقاط المفعول التوازني في نقاط موجودة برضو لزيادة القوة المناعية وهي لها خاصية انها بتزيد من نشاط الكرات الدموية البيضاء وبتزيد من مواد الجلوبيولينات المسؤولة عن المناعة وهم خمسة ألفا 1 وألفا 2 وبيتا 1 وبيتا 2 و gamma globulins ولذلك بتسرع من إنتاجها هذه النقاط ولذلك تزيد القوة المناعية الحقيقة بعض الدول في شرق آسيا استخدمت هذا الكلام في علاج بعض حالات الأورام السرطانية باستخدام النظرية الشرقية في العلاج حيث وجد أن مادة الانترفيرون اللي هي المواد اللي احنا بنستخدمها دلوقتي في حقن للفيروس C ووجدوا ان هي ماده بتنتج في الكبد طبيعيا ووجدوا ان بعض المراكز بالضغط عليها او عمل حجامه عليها بتزيد من انتاج مواد الانترفيرون في الدم وبالتالي تزيد من مقاومه السرطان او مقاومه الفيروسات لأن دايما علاج الفيروسات يعني دايما يكون علاج للأورام وجد أن بعض النقاط أو بعض الحجامة في بعض النقاط تنشط مراكز الحركة في الجسم حيث وجد أن الخلايا العصبية الساكنة بتبدأ في نشاطها مرة أخرى وذلك خلال دورة عصبية بيشترك فيها ما يسمى خلايا معينة وبالتالي دي يمكن في حالات الضمور وفي حالات الشلل بيعملوا استحساس لهذه الخلايا وكثرة الحجامة فيها بنقدر نجيب نتائج بالحجامة إلى أبعد الحدود الحقيقة تنشيط الموصلات العصبية ودي مثل مادة الدوبامين اللي هي بتؤدي إلى الشلل الرعاش اللي هو بيحدث نقصا في بعض الامراض العصبيه مثل الشلل وجدوا ان برضه الحجامه من الممكن انها تزيد من الدوبامين المسؤول عن الشلل الرعاش لكن على الامر ان يكون الحجام يعني طبيب لان الامر هنا هو دي الرده ان احنا نستخدم ناس لسبب لان الحجامه ثلاث انواع نوع بنسميها الحجامة الجافة والحجامة الجافة بنستخدمها دائما لمرضى السكر لأن مرضى السكر بيشكو دائما من إحدى المضاعفات وهي مضاعفات الحقيقة بتظهر في جميع مرضى السكر سواء من النوع الأول أو النوع الثاني لأن أي مرضى سكر بيعتريه فترة كده من عدم الانتظام فيحصل فيه عنده تنميل في الرجلين ويحصل فيه قرص في الرجلين كده ودي بيسموها ال peripheral neuritis او التهاب في الاعصاب الطرفيه ووجد ان الحجامه الجافه يعني ايه الحجامه الجافه يعني بيجوا في مواضع نهايات الاعصاب اللي موجوده في القدمين والموجوده في الفخاد والموجوده عند الركب بيستخدموا لها حجامه جافه يعني يشفطوا الهواء ببعض الكاسات اللي موجوده وشفط معين بتقنين معين بطريقه طبيه معينه وبعد كده ما بيعملوش تشريط في الاماكن دي ليه ما بيعملوش تشريط لان مرض السكر احدى المضاعفات بتاعته ان هو التئام الجروح بتاعه بيبقى يعني بطيء شويه واحنا بنخاف على قدم المريض السكري وخاصه لما الاحساس يقل في الصوابع فوجد برضو ان مرضى السكر الاحساس قل في الاطراف بتاعتهم الحجامه هي احسن علاج من الموسعات يعني دايما كانوا بيدوهم موسعات طرفية وبيستخدموا بعض المواد اللي هي بتقلل من الإشارات العصبية لكن وجد بما لا يدع مجال للشك أن الحجامة بتعيد الإحساس إلى الأطراف وبالتالي اتقي الإنسان أنه هو يصاب بقدم مريض السكر لأن قدم مريض السكر دي بتخوف لأنها ممكن تؤدي إلى الغرغرينة أنه يتعور ومش حاسس أنه تعور نتيجة الإحساس بيصل إلى لا يصل إلى يعني الليفة العصبية وجد أن الحجامة الجافة هي أحسن علاج في هذه الأمور وهي اللي بتعالج قدم مريض السكر وتعيد الحياة مرة أخرى وتعيد الإحساس مرة أخرى وسميت حجامة جافة لأن احنا بنخاف على مريض السكر أن الجرح بتاعه يتأخر في حجامة تاني اسمها حجامة بالتشريط ودي لما بيحطوا الكبس أو ال ال الكاسات وبيسحبوا منها الهواء بالجهاز اللي مقنن السحب بتاعه علميا وطبيا في بعض مناطق بيحصل فيها زرقان جامد جدا دي اللي احنا بنقول عليها الاخلاط هي دي اللي موجود فيها الانسداد هي دي اللي بنعمل عليها التشريط والتشريط هنا بيبقى بمشرط للانسان نفسه لان كل واحد بيبقى له ادواته عشان حتى لا يحدث تلوث والتشريط هنا بيبقى اقل من ورقه السيجاره والدم بينزل وبعد كده الانسان بيرتاح لسبب لان احنا قلنا شلنا الانسداد اللي موجود في هذه المنطقه والمناطق اللي ما فيهاش انسداد ما بتزرقش المناطق اللي فيها انسداد بتزرق في نوع ثالث من الحجامه بيسموه الحجامه الانزلاقيه ودي بيتبعوها دائما في الحالات اللي هي الانسان فيها بيبقى عنده مثلا انزلاق غضروفي والانزلاق الغضروفي شامل جزء كبير من جدا من ظهره فبيجيبوا كاس واحده بيسحبوا منها الهواء عن طريق الجهاز الماص طبعا بالقدر الملائم المقنن طبيا وعلميا وبيحطوا على المنطقه بتاعت الظهر زيت زيتون فيقدروا يحركوا الكاس ده من مكان الى مكان زيت الزيتون يخليه ينزلق ولذلك سموها حجامه انزلاقيه ودي بتقدر تاخد الظهر كله وفي هذه الحاله بتبان المنطقه اللي احنا عايزين نشرط فيها الشرط عشان يشيل ما يسمى بالاخلاط. بعد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا احتجم وهو معتمر من شقيقه اللي هو الصداع النصفي. للان لا يوجد علاج للصداع النصفي في العالم كله مسكنات حجامة مرة واحدة انتهى الصداع النصفي تماما انتهى الصداع النصفي تماما وده اللي قاله سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم الأمر الأخير إن ملكة بريطانيا الأم عندها هيموفيليا اللي هو الهيموفيليا اللي هو المرض النزيف لما بتتعور بيحصل نزيف ما يقدروش يسدوه ابتدوا ايمانهم بعد ما شاعت هذه الحجامه جابوا ناس متخصصين من سوريا وعملوا للملكه الام حجامه وشفيت من مرض الهيموفيليا شفاء شفاء تاما واذهبوا كلكم للانترنت وشوفوا الكلام اللي مذكور عن الحجامه في هذا ونخلص من كده بقى تماما ان سيد الاولين والاخرين لما تكلم عن النقط وقال يعني للحاجه يعني مش اي انسان يحتجم كده وخلاص لا دي للحاجه وقال انها في الكاهل والاخدعين ولذلك انا هقول حاجه في عدد كثير جدا من الامراض هقول على سبيل المثال زي الكهرباء الزياده في المخ اللي هي بتعمل نوع من انواع الصرع هل لها علاج بيدوها دلوقتي الدباكين وبيدوها التجراتول معايشه لو اللي عنده صرع ما خدش الدواء تحدث له نبت الصرع لكن بالحجامه نشيل تماما الامور ولذلك عالم الحجامه علاج وشفاء من الروماتيزم بيحسن حالات الروماتويد يتدخل في مسألة الربو وبيأخر وجود النوبات الربوية ويخفف من حدتها له علاقة بآلام الظهر والرقبة دوال السقيم أو دوال السقيم دي مشكلة من المشاكل دوال السقيم الإنسان بعد ما بيشتغل تلقى الدوالي موجودة في رجليه والناس اللي بتقف كتير زي الجراحين والمدرسين وأطباء المعامل وأطباء الجراحين دول بيقفوا كتير فترة طويلة جدا فتلقى في تصلب في الدوالي وبعد شوية تلقى الدوالي بتحرق في الرجلين والحرقان ده بيأتي نتيجة ان الاحماض الناتجه من التمثيل الغذائي ما بتطلعش في الدوره ال ال الورديه عشان تتنقى ويرجع دم تاني فبيتركز الدم في مناطق الدوالي دي والدم اللي بيحتوي على احماض ناتجه من التمثيل الغذائي وبالتالي يحصل حرقان في الرجلين جامد جدا العلاج في الاسلام بالصلاه وجد ان السجود بيقلل من الضغط على الدوالي دي بدل ما هو 126 سم زئبق السجود الاولاني يخلي الضغط 17 والسجود الثاني اللي هو القيام من السجود وانت قاعد على رجليك في هذه الحاله يقلل يوصلها ل 11 سم زئبق وبالتالي يبقى السجود نفسه والقيام من السجود بيصفي لك الايه الدم اللي موجود في هذه شرايين ولذلك الغريب جدا انهم خدوا هذا العلاج اللي عنده دوالي سخيم وبتحرقه بالليل يقول له حط عليها ميه وبعدين اقعد كانك قاعد من السجود وخدوها وبقت هذه هي العلاج من دوالي السخيم ووجد ان الحجامه بتساعد هذه الامور اللي احنا قلنا اهي نوع من انواع الانسداد نوع من انواع عدم رجوع الدوره ولذلك بيسلك هذا الانسداد السمنة له علاقة بالسمنة الحجامة لسبب لأن هي من الممكن بتروح في النمط اللي مسؤولة عن حالات الشبع ولما بيعملوا فيها حجامة بيجدوا أن الإنسان بيصل إلى الشبع مبكرا في حاجة الحقيقة انتشرت حديثا المعدة والقولون وبرضه وجد أن لها حجامة الصدفية وأمراض جلدية أخرى برضو وجد أن لها حجامة الغريب بقى أن كان من بعض الناس اللي بيعملوا الناسور وبيقولوا الناسور دايما بيرجع وواحد نشر قصته بيقول ان انا عملت الناسور اربع مرات وبعدين اضطريت ان انا اسافر واعمله عند طبيب متخصص وبعدين رجعوني مصر وقالوا لي ان في طبيب هنا متخصص والعمليه دي باسمه وعملتها وكله رجع وخلاص يئست ان انا اعمل هذا الكلام فذهبت الى حجام وهذا الحجام الحقيقه متطوع هو اللي بيدي حتى دروس للاطباء في هذا الامر لانه حتى يعني وصل من تعامله مع الاطباء في مصر هنا انه بيتكلم بلغتهم فقال له طيب نشوف لو كان في العملية فتحة للخارج نعمل حجامة فقال يعني أنا يئست من هذا فعملت حجامة فوجدوا أن الكاس اللي اتعمل فيه حجامة اه اتملأ مدة وبعد شوية اتملأ مدة تاني وغيروه قعدوا لحد ما جاب دم الراجل الحالة دي كررت لحد دلوقتي طالما ان الناسور فاتح على بره او في فتحه جنب فتحه الشرج وفاتح عليها عملوا هذا الكلام لحد دلوقتي في اكثر من 30 حاله وجميعها مر عليها يمكن احدث حاله مر عليها ثلاث شهور والحاله الاولى اللي تكلمنا عليها مر عليها سنه ولا تشكو من اي شيء والامور التأمت وعادت الى ما كانت عليه وخاصة عندما يكون النصور فاتح فتحة جنب فتحة الشرج الأمر هنا الحقيقة يعني بيتركز في أمور كثيرة وأنا قلت إن التفسير اللي جه من الجزيرة العربية وجه من سيد الأولين والآخرين قبل الجزيرة العربية الحقيقة كان بيعتمد إن هو عبارة عن السدد اللي موجود إنما النقط اللي حدثها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الحجامة واللي بدأ بالكاهل والأخدعين ثم نقرة القفا ثم كيف احتجم من سم شاة خيبر والحقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوميها متصبح بسبع تمرات فما صابوش سم داخلي إنما السم اللي دخل أي نعم ما أثرش فيه وإنما ذهب إلى بعض المواضع ورسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما يكون كشف بنور النبوة وكان كل سنة في موعد أكل هذه الأكلة كان يحتجم في هذا الموضع ويقول إنه موعد قطع أبهري من أكلة خيبر وكلمة قطع أبهري يعني الأبهر هو عبارة عن الشريان الأساسي اللي بيطلع من الكبد وللقلب إلى المخ أو من القلب للكبد للمخ وأي واحد ينقطع أبهره لازم يموت فده دلالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه ولذلك كان يحتجم كل عام من أكلة خيبر في موضع معين ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما شك إنسان من أي مرض من الأمراض إلا وأمر له بالحجامة وحدد النقاط رسول الله صلى الله عليه وسلم النقاط اللي موجودة لما احنا رجعنا للنقاط الصينية والنقاط الأوروبية ونقط الضغط اللي مأخوذة في التبت والهند الصينية بنجد ان هل ده كان تراث موجود قبل كده طب ومن علم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله جاء بهذه النقاط وهم اللي خذوها ولذلك كل نقطة عمل على مجرى الطاقة متصلة فعلا عصبيا بالحبل الشوكي بتاعنا اللي بيتصل بدوره في دورة أخرى عصبية بالأعضاء الداخلية للجسم ولذلك في نقط كده يدوسوا عليها هم يقول لك دي هتنتج اندورفينات يبقى مسكن في نقط معينة دي تزيد من الطاقة في نقط معينة تزيد من المناعة وهكذا لكن نحن النقط دي بالظبط هي اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن هذه النقط وأنا بستغرب قدام حضراتكم إن رسول الله موضوعه كان عبارة عن تدليك لهذه النقط بمعنى انه كان لابد ان الماء يتخلل بين اليدين وبعدين كان بيجيب نهاية اصابعه اليمين ويحطها بين اصابعه الشمال ويضغط لان بين الصوابع في نهايات الاعصاب فكأنه عبارة عن ضغط على هذه النقاط وبعدين يجيب ايده الشمال ويحطها بين صابعه اليمين ويضغط بين الصوابع اللي هو في الأجزاء دي وكأنه تدليك لهذه الأمور بعد كده لما تأتي المضمضة والاستنشاق الاستنشاق رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم عنه وقال إن الشيطان يبيت على خياشيم أحدكم ولذلك أمرنا بالاستنشاق والاستنثار لما يغسل وشه رسول الله كان يروى أنه بين العينين رسول الله بصوابع الإبهام بيدلك بين العينين وان النقطتين دول كان بيبقى موجود فيهم اللي بيسموها دلوقتي العين الصنوبرية وبيجيب يديه لحد شحمة الأذنين ويجيب لحد أسفل الخدين ويكرر هذا ثلاث ثم يغسل اليدين إلى المرفقين وفي عظمتين عند المرفقين رسول الله كان بيلف إيده عند المرفقين وده اللي قاله سيدنا الإمام الحسن وسيدنا الإمام الحسين عندما علموا وجدوا راجل بيتوضأ ولا يحسن إسباغ الوضوء فلذلك كان من أدب بيت النبوة وهو رجل كبير في السن وهما تربى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولا يوقر كبيرنا ولا ينزل عالمنا منزلته فذهب إليه سيدنا الإمام الحسن وكان صبي صغير وقال له أنا وأخي كل منا يدعي أنه يحسن الوضوء عن أخيه وأخذناك حكم فابتدى سيدنا الحسن يتوضأ ثم سيدنا الحسين يتوضأ فالرجل أدرك أنهما قال لهم أنتما تحسنان إسباغ الوضوء وأردتما بأدبكما أن تعلماني كيف أتوضأ أنا الذي لا أحسن الوضوء الإمام الحسن كان يقول إن أنا رأيت جدي رسول الله أنه بيغسل إيديه بيجي عند المرفقين العظميتين دول اللي هم موجودين في الكوع ورسول الله بيضغط عليهم وفعلا دي نقط من نقط الطاقة اللي بتبعث الطاقة في الجسم ويكرر هذا على الشمال الأذنين دايما الصينيين بيقولوا ان كل مراكز الاعصاب موجوده لها نقط في الاذنين ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدلك الاذن من الخارج ثم يدلكها من الداخل وعندما يمسح راسه صلى الله عليه وسلم كان يمسح الراس من فوق ويجي هنا عند الاخدعين ويدوس عند الاخدعين اللي هم النقطتين اللي ورا الاذن وكانه يعيد شحن الطاقه ولذلك كل واحد فينا من الممكن اللي أي مستمع دلوقتي يجربها لما يتعب جامد قوي يجي بإيديه الاثنين بكلوة إيديه ويمشيهم على ودنيه يخلي ودنيه كده هو يعني كأنه بيدلكهم تدليك غائر شوية يجد أن عيدت إليه الطاقة مهما كان تعبان ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعد هذا يغسل قدميه إلى الكعبين ويبدأ بالمسح على إيه آه سطح إيه القدم وكان يدلك بصبعه الخنصر بين أصابع قدميه ودي المناطق اللي فيها آه مناطق الطاقة ويمسحه بكلتا يديه بكفة إيده كلها بيمسح على الإيه القدمين من أسفل اللي فيها مراكز نهايات نقط الطاقة والنقط العصبية وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا تماما كيف نعيد هذه الامور وكيف نشحن جسمنا ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي رواه اذا توضا العبد خرجت ذنوبه من بين عينيه ومن بين اذنيه ومن بين يديه ومن بين رجليه فاذا قعد قعد مغفورا له صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وجزاك الله عنا بخير ما جاز الله نبيا عن امته الله أكبر الله وفي الختام لا تنسوا إخوانكم الذين ساهموا في إصدار وتوزيع هذه المادة فإنهم بحاجة إلى دعائكم لا إله إلا الله
مع تحيات الهدى والنور للإنتاج الإسلامي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته